قال للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقبال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المصطفى والرسول المجتبى اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أئمة الهدى ومصابيح الدجى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أحبتي في الله هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة وفي هذه الليلة المباركة رسالتنا تحت عنوان على فين يا مصر على فين يا مصر أحبتي في الله قام شعبنا بثورة عظيمة أذهلت العالم وأدهشت الدنيا وتكلم عنها الجميع بكلام جيد وإيجابي ثورة نقل الله بها الظالمين من القصور إلى الزنازين والسجون ثورة نقل الله بها الطغاة والبغاة بعدما أفسدوا طويلا وبعدما خربوا كثيرا إلى السجون والحمد لله رب العالمين وأصبح الناس ولأول مرة منذ ستين سنة يتنفسون نسائم الحرية والحمد لله رب العالمين أصبح الناس يتكلمون في أي أمر يشاءون ويخرجون ويدخلون ويذهبون ويجيئون ويريحون ويروحون متى أرادوا فعلا أصبح عندنا شيء كبير من الحرية والحمد لله رب العالمين هذه الثورة بنى عليها شعبنا آمالا كبارا وأحلاما ضخمة وأماني عظيمة غير أن معظم هذه الأماني والآمال والأحلام لم تتحقق بالكلية إلى الآن ولذلك كانت هذه المحاضرة على فين يا مصر أنا أتصور لو أني ذهبت إلى برج القاهرة وصعدت إلى قمة البرج ونظرت من خلال النظارة المعظمة التي على قمة البرج على القاهرة أو على مصر لرأيت الآتي لو نظرت من طائرة إلى مصر وعلى مصر أتصور أني سأرى الآتي أول ما يلفت الانتباه أن الصورة ضبابية الصورة ضبابية فلقد مر على بلدنا بعد الثورة تسعة أشهر ولم يتحقق من مطالب الثورة إلا النذر اليسير فالأموال التي سرقت وهربت إلى خارج البلاد لم يسترد منها إلى الآن مليما واحدا وأهالي الشهداء الذين فقدوا الأزواج والآباء والأبناء والبنات إلى الآن لم يروا قصاصا عادلا في القتلة وفي الظلمة والفاسدون جلهم متسمرون على الكراسي كالكراسي والمحاك والمحاكمات تسير بسرعة السلحفاة بطيئة الفساد ما زال يجري بسرعة الصاروخ والإصلاح في بلدنا بعد الثورة يمشي بسرعة السلحفاة قانون الطوارئ ما زال يعمل بل وفعل بل ووسع قانون الطوارئ ما زال يعمل بل وفعل بل ووسع وفلول النظام ما زالوا يمكرون بنا بالليل والنهار ويفسدون ويخربون والإعلام في غالبه كما هو لم يتغير غير أنه اتخذ لنفسه صنما جديدا وفلول النظام البائد تسللت الآن إلى وسائل الإعلام وما زالوا يطبلون ويزمرون وما زال بعضهم يطعن في كل من يريد الله وفي كل من يريد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وجنودنا لم يزل بعضهم يقتل على الحدود بيد اليهود كما كان يحصل في عهد النظام البائد دون اتخاذ اجراء قوي يرد للناس شيئا من الكرامه الامور كما هي الانتخابات اجلت مره من بعد مره واخيرا ربما تجري انتخابات مجلس الشعب في آخر شهر نوفمبر في آخر شهر 11 على ثلاث مراحل تخلص في شهر ثلاثة ونبدأ في شهر ثلاثة انتخابات مجلس الشورى وتاخد لها ثلاث أشهر وبعد ستين يوم من انتخابات مجلس الشعب والشورى يعقد مجلس الشعب والشورى ويختار منهم مئتي عضو لسه هنختار بعد ست أشهر بعد سبعة أشهر من الآن لسه هنختار بعد سبعة أشهر وبعد ستين يوم مئة عضو لوضع الدستور وبعدين يوضع الدستور وتحصل الجلبة ويحصل الضجيج ويحصل العجيج ونضيف جملة هنا وفقرة هناك ونحذف كلمة من هنا ونضيف حرفا هنالك وبعد ما يوضع الدستور شوف هياخد له قد ايه استفتاء على الدستور وبعد الاستفتاء على الدستور انتخابات الرئاسة يعني ايه يعني لا تنتظروا رئيسا لمصر إلا بعد قرابة سنة ونصف يعني ايه يعني هنعيش في الغلب اللي احنا فيه ده وفي هذه الفوضى التي نعيشها خد عندك سنة ونصف كمان هذه كارثة هذه كارثة بكل المقاييس على فين يا مصر هذه كارثة بكل المقاييس ان مصر بعد الثورة عدى تسعة أشهر أهو وليس لها رئيس ولسه قدامنا يجي سنة ونصف عشان يبقى لنا رئيس هل سمعتم أن ثورة قامت ومضى عليها عامان دون أن يكون لأهلها رئيس يا إخواننا الصحابة رضوان الله عليهم تظهر عبقريتهم إذا قارنا حالهم بحالنا الآن يا أخوانا ينفع مصر مصر شعب حوالي 87 مليون نسمة بلد بهذه الضخامة شعب بهذه الكثرة ينفع بلد زي مصر تقعد قرابة سنة ونصف أو سنتين من غير رئيس للجمهورية ينفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما مات اتخذ الصحابة له خليفا قبل أن يدفن قبل ما النبي محمد يدفن كان الصحابة اجتمعوا في ثقيفة بني ساعدة واختاروا لهم رئيسا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصديق ما ينفعش ما ينفعش دولة مسلمة ولا دويلة مسلمة يمر عليها ليل ونهار وليس لها راعي وليس لها رئيس بلدنا تقعد في الغلب ده على الأقل على الأقل على الأقل أكرر سنة كمان لحد ما تبدأ انتخابات الرئاسة أول ما يلفت النظر في مصر بعد الثورة أن الصورة ضبابية الصورة ضبابية مش عارفين أتوبيس كام يودي فين مش عارفين بكرة هيبقى هيحصل إيه مش عارفين كمان شهر هيحصل إيه وهذه كارثة أكرر بكل المقاييس أحد الظرفاء اللي عارف عارف إيه الشيء الوحيد الملموس الممسوك بعد الثورة إيه الإنجاز اللي إحنا حققناه بعد الثورة قلت له إيه قال لي الساعة أصبحت كما هي ما عادش عندنا توقيت صيفي ولا توقيت شتوي ده إنجاز الثورة عملته لغينا التوقيت الشتوي بقى توقيت واحد على طول أو ده الإنجاز الوحيد اللي احنا مسكناه بإيدينا بعد الثورة طبعا صاحبي هذا متشائم وإلا فأنا أقول هناك إنجازات لا ينكرها إلا جاحد آه الرئيس المخلوع يحاكم الآن وهذا أول رئيس عربي يحاكمه شعبه وهذه محاكمة القرن ويحاكم معه رؤوس النظام يحاكم معه ابنه الأول والثاني ووزير داخليته الظالم وكبار رجاله في وزارته أحمد عز حكم عليه بفترة زمنية للسجن حوالي عشر سنين وزير الداخلية خد الآن 12 سنة وزيادة مش عارف من خد كم سنة فلان خد كم سنة هذا إنجاز ولا شك قضينا على التوريث ده إنجاز ولا شك رؤوس الفساد في السجون هذا إنجاز ولا شك أخرج الآلاف ممن سجن ظلما والحمد لله هذا أيضا إنجاز أصبح عند الناس حرية وهذا أيضا إنجاز هذه إنجازات لا ينكرها إلا جاحد لكنها لا تمثل من, من الآمال والأحلام والأماني التي حلم بها الناس إلا النذر اليسير والشيء القليل ولا حول ولا قوة إلا بالله ثانيا مما يلفت النظر في, في حال مصر بعد الثورة الانفلات الأمني وكثرة البلطجة الانفلات الأمني وكثرة البلطجة تجد مشاجرة في هذا الشارع وتجد قتال في هذا الشارع والنهاردة الناس بتتخانق بالأسلحة الآلية والله هناك مشاجرات مشاجرات بالأسلحة الآلية أنا هقرأ عليكم بس إحصائية مصلحة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية عن حجم الجرائم التي حصلت في مصر في شهر فبراير ومارس فقط مقارنة بشهر فبراير ومارس في السنة اللي قبلها معدل الجريمة زاد 200% آه ما هو في 35 ألف بلطجي في الشارع بعضهم هارب من السجن وبعضهم مسجل خطر وهم معروفون ويجمعون بصفارة والله يجمعون بصفارة ما هم دول في كان بيشغلهم الحزب الوطني في الانتخابات كان بيشغلهم ولذلك أنا يعني سمعت عن مجموعة بتسمي نفسها أبناء مبارك يذهبون إلى المحاكمات كل واحد لابس تيشيرت أبيض وكاتب عليه أبناء مبارك ولابسين طقم واحد وجايين في سيارات بتوديهم وسيارات بتجيبهم أنا بسأل من الذي ينفق عليهم من الذي ينفق عليهم وبعدين شفت مشهد عجيب قوي موجود على النت واحدة تقول لك أنا الشريفة الشيخة صباح صباح الفل يا شريفة إيه الموضوع قالت لك الرئيس المخلوع ده من أحفاد النبي محمد ده من أهل البيت وأنا أقول ولو كان من أبناء النبي لصلبه وطغى وبغى هل ينفعه ذلك ابن سيدنا نوح فين في النار زوجة لوط وزوجة نوح فين في النار أبو سيدنا إبراهيم فين في النار عم النبي أبو طالب وأبو لهب فين في النار ده من من أهل البيت ده من أح- أحفاد النبي هب أنه فعلا من أحفاد النبي وأفسد في الأرض هل ينفعه ذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه من بطأ به عمله لن يسرع به نسبه وبعدين الشيخة الشريفة صباح الطيبة دي قالت أنا عارفة مين اللي قتل الثوار مين يا بركة مين يا بركة قالت أنا كنت واقفة على النيل كده بدعي ربنا لقيت زوارق جاية وناس لابسين بدل زي بدل الضباط ومعاهم أسلحة قلت لهم أنتوا مين قالوا إحنا من إيران ومن لبنان ومن الكويت ومن البحرين ومن العراق الله طب و- جاي- طالما أنتوا من إيران ومن الكويت والبحرين والعراق ومن لبنان لابسين بدل الضباط بتوعنا ليه قالوا لها احنا لابسين كده عشان ما حدش يعرفنا وجايين نضرب في الثوار واحنا لابسين كده عشان ما حدش يعرفنا وهي عرفتهم ده كلام يقبله مجنون ده كلام ده كلام يعني يهلك من الضحك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الانفلات الأمن هيتلم إمتى متى سينضبط الشارع متى ستحقن الدماء أنا عندي إحصائيات مرعبة اسمع إحصائية مصلحة الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية عن حجم الجرائم في شهر فبراير ومارس اللي فاتوا قالوا الجرائم زادت 200% 530 حادث قتل في شهرين بس 530 حادث قتل في شهرين بس 930 جريمة سر- سرقة محلات تجارية 930 25 حالة خطف واغتصاب ده في شهرين بس 804 حالة سرقة منازل 512 حرائق منازل 1170 حالة سرقة بالإكراه قفلك على الطريق بالآلي وينزلك من السيارة ومعاه العقد جاهز تكتب تنازل وياخد العربية يركبها وعلى طول على غزة أو تروح الوكالة وتتقطع أو في أو في فكرة جديدة خالص ياخد العربية يسرقها وبعدين يتصل عليك بالتليفون يقول لك مش انت عربيتك ماركتها كذا وكذا ونمرتها كذا وكذا تقول له تمام يقول لك عربيتك عندنا عايز عربيتك تقول له في عرضك ده عليها اقساط يقول لك هات 10000 جنيه بكره وقابلني في الحته الفلانيه وخد السياره طب انت مين انا اللهو الخفي ادفع العشر بكاوي او ادفع خمس بكاوي بس هو عايز يبقى عنده سيولة ما هو لما يسرق له كل يوم عربيتين ويهف له كل يوم عشرين ألف يبقى في كل أسبوع شوف معاه كام عصابات إجرامية منظمة والحبل ترك لها على الغارب أحد الإخوة بيحكي لي إن بعض قطاع الطرق استوقفوا رجلا بسيارة انزل من العربية فالراجل أدرك إن العربية ستؤخذ منه راح رامي المفتاح في الترعة كان ماشي على آه، طريق على يمينه ترعة راح رامي المفتاح راحوا ضاربينه بالنار قتلوه في السيارة ايه ده ما هذا اتسرق لحد دلوقتي اقول لك ايه 93 الف سيارة من شهر فبراير الماضي لحد آه، من لحد شهر فات اتسرق في مصر 93 ألف سيارة الله أكبر الله أكبر خ... آه، لواء لواء الشرطة المتقاعد حسن عبد العزيز بيقول لك النهاردة في الشارع 35 ألف مسجل خطر طب دول متسابين ليه وهم معروفون وأقول يجمعون بصفارة متسابين ليه دول لماذا يتركون إلى الآن ليه ما يبقاش في حملات بقوة أكثر من الحملات التي مو... التي توجد الآن مدعومة بقوة أكبر من الجيش وتغربل الأحياء التي يغلب عليها هؤلاء البلطجية متسابين ليه أحد الإخوة بيحكي لي إن ولد راكب توك توك ومعاه بنتين أموات بلطجي قال له نزل البنتين دول أنا عايزهم قال له أنا عايزهم فالواد السواق التوك توك شهم ورجل وبخ البلطجي ده وخد البنات وراح وصلهم البلطجي قال له طب هوريك صاحبنا راجع التاني راح مقابله بالخرطوش ولا بالفرد ولا وراح خبطه مموته ذهب الناس إلى قسم الشرطة احنا عارفين القاتل واحنا عشرين واحد شاهدين والواد ده واد بلطجي ومعروف وقتل الراجل قدامنا في عز الظهر تعالوا امسكوه قالوا لهم خلوا الثورة تنفعكم مش انتوا عايزين ثورة خلوا ميدان التحرير ينفعكم يا عم تعالى الراجل قال له قال له عارفين القاتل قالوا ايوه قال لهم اقتلوه ليه كده ليه كده مش هنقول ابدا ولا يوم من ايامك يا مبارك لانها كانت ايام سودة فمن الآثار الموجودة الآن من الملفت للنظر الآن الانفلات الأمني ولا أدري هل هو مقصود كثرة البلطجة كثرة الدماء المهراقة كثرة القتل والسرقة الشارع هينضبط إمتى متى سينضبط الشارع متى سيرجع إخواننا في الشرطة للعمل بقوة وأنا قلت هنا في محاضرة تحت عنوان رسالة إلى ضابط شرطة قلت في الشرطة في الداخلية أخيار وأفاضل أعرف بعضهم يصلون يحفظون القرآن في كانت في الصورة كان غالبها سواد لكن يبقى نقاط مضيئة في أفاضل في أخيار زي اللواء البطران اللي رفض يفتح السجون فقتلوه في ناس عندهم شرف في ناس أفاضل لابد أن نضع أيادينا في أيدي هؤلاء ونتعاون معهم لضبط الشارع والبلطجي بقى ده اللي بقى يتخانقوا دلوقتي بالآلي وبالخرطوش وكل شارع فيه خناقة والله العظيم يا إخواني في رمضان الماضي ومع أذان المغرب مع أذان المغرب لقيت حرب في شارعنا حرب مجموعة من الشباب بتتخانق مع مجموعة من الشباب زجاجات مولوتوف وضرب نار ودماء تنزف وسيارات تولع فيها احنا فين احنا فين متى سينضبط الشارع لابد ان نرجع جميعا ونرجع الى بلدنا صورتها الحقيقيه الأمن والأمان ونتعاون مع إخواننا من الشرطة وأقول لكل أحد يتساهل في إهراق دماء المسلمين أو في سرقة أموال المسلمين أين تذهب من ربك ألم تسمع قط إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره أولم تسمع قط إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه دمه وماله وعرضه ألا تعرف أن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة ألا تعرف أن زوال الدنيا أهون عند الله من زوال من قتل امرئ مسلم ألا تعرف أن أهل السماوات والأرض لو تعاونوا على قتل امرئ مؤمن لكبهم الله في الآخرة في النار كل هذه أحاديث النبي المختار والله أحد الإخوة جاءني وأيقظني من النوم وهو يبكي مالك يا ابني في إيه قال لي أخويا قتل منذ ساعة وأخي الآخر في العناية المركزة بقى قتل الناس سهل بقى إهراق الدماء سهل بقى الاستيلاء على أموال الناس سهل طيب متى سيرجع إلى بلدنا الأمن والأمان والأمن نعمة امتن الله بها على أهل مكة عندما قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ومن كان في بيته قوت ليومه قوت يومه وعاش آمنا في سربه وعاش في عافية في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها هكذا قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نعيد إلى بلدنا أمنها لا بد لإخواننا الذين يعملون في الداخلية أن يعاودوا العمل بجد وبقوة وأن يتقوا الله هم يأخذون رواتبهم من دمائنا حتى يقيموا الأمن والأمان في أرجاء بلدنا لا بد أن يعملوا والذي لا يجد في نفسه طاقة على العمل يستقيل يجلس في بيته ويفسح المجال لغيره نعم فأول ما يلفت النظر من هذه النظرة من فوق البرج واحد صورة ضبابية في ضباب كثيف مش عارفين بكرة يحصل ايه مش عارفين اتوبيس كام يودي فين الصورة مش واضحة ثانيا كثرة البلطجة والدماء والانفلات الأمني ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثلاثة الإضرابات أنا متصور كده لو طلعت فوق برج القاهرة وبصيت من النظارة المعظمة كده على مصر هلاقي كل وزارة قدامها اعتصام مجلس الوزراء قدامه عشرين واحد عشرين واحد ايه قدامه عشرين اضراب وعشرين اعتصام كل شركة عاملة اعتصام كل مصنع عامل اضراب كل طائفة عاملة مشكلة فمن إضراب أساتذة الجامعة إلى إضراب المعلمين إلى إضراب الأطباء إلى إضراب بعض الوعاظ في وزارة الأوقاف إلى إضراب بعض العاملين في هيئة النقل العام إضراب إضراب إضراب إضراب اعتصام هنا وإضراب هناك واعتصام هنالك وبعدين وكل يريد حقه وكلها حقوق مشروعة لكن الآن ده مصر في غرفة الإنعاش ده مصر في العناية المركزة ده جسد مصر كله جراحات تنزف يا اخوانا انتوا عاملين زي ما يكون واحد عيان بيضرب في ميت الآن ما احنا بقالنا ستين سنة صابرين على هذا الظلم وعلى هذا الفساد طيب نصبر سنة نصبر خمسة أشهر ستة أشهر ويخرج المسؤول المحترم ويتكلم مع الناس ويعطيهم الأمل والبلد تمشي إضراب أساتذة الجامعة ولهم حق لهم كل الحق إضراب ليه؟ عايزين عمداء الكليات يبقوا بالانتخاب وده كلام طيب وهذا حقهم الله امال هم عمداء الكليات كانوا زمان بيتعينوا ازاي كانوا يعينون عن طريق امن الدوله هو اي موظف في اي وظيفه كان بيتوظف الا عن طريق امن الدوله سيما في الوظائف القياديه ده عميد ده رئيس الجامعه وعميد الكليه ورئيس القسم حتى المعيد لازم عن طريق امن الدوله وطبعا لما يكون العميد معين ولما يكون رئيس الجامعة معين يبقى ولاؤه للي قعده على الكرسي ولذلك التعليم في مصر اتأخر 200 سنة ورا فرؤساء فأساتذة الجامعة عايزين كل عميد كلية كل رئيس قسم كل رئيس جامعة يأتي بالانتخاب وهذا حق مشروع وأنا معهم قلبا وقالبا وبدأت المشكلة تنحل والحمد لله رب العالمين النفسي نفسي كل كل الوظائف القيادية تكون بالانتخاب عايزين شيخ أزهر بالانتخاب بقى نفسنا في مفتي بالانتخاب عايزين وزير أوقاف منتخب عايزين رئيس جامعة منتخب رئيس جامعة الأزهر منتخب جامعة القاهرة منتخب رئيس جامعة عين شمس منتخب كل جامعة عميد كل كلية منتخب نفسنا شيخ الأزهر ينتخب من علماء الأزهر كلية الآداب مثلا عميدها ينتخب من أساتذة كلية الآداب كلية كذا عميدها ينتخب من أساتذة كليته نفسنا عشان نشوف آه علماء أصحاب كفاءة مش علماء لجنة السياسات في الحزب الوطني إزاي؟ إزاي واحد يتبوأ القيادة في أي مكان وهو كان من الدائرة الضيقة في لجنة السياسات في الحزب الوطني إزاي؟ إزاي؟ نفسنا نجد شيخ أزهر منتخب نفسنا نجد مفتي منتخب نفسنا نجد وزير أوقاف منتخب نفسنا نجد رئيس كل جامعة منتخب نفسنا نجد عميد كل كلية منتخب نتمنى نجد رئيس كل قسم في كل كلية منتخب ولو حصل ذلك والله لتغير وجه مصر والله لو حصل ذلك لتغير وجه مصر ادي اضراب اساتذه الجامعه اثنين اضراب الاطباء المستشفيات الحكوميه ولا خلاص العيادات الخارجيه الاطباء مضربون طب والعيادات الخاصه بتاعه الاطباء هيضربوا عنها برضه لا دي مفتوحه مش الكشف بخمسين وبمية دي مفتوحه احنا هنقفل بس الباب في وجوه الغلابة الله طب المستشفيات الحكومية دي لا يذهب إليها إلا المساكين الناس الغلابة لما أنا كدكتور أضرب وما اكشفش على الغلابة دول يروحوا فين يروحوا فين وبعدين الطب ده رسالة ازاي يجيني واحد مريض او رجله مكسورة او كذا وعايزين ندخله العيادة الخارجية عشان نعمل له كبيرة أو إشاعة أو نخيط له جرح أقول له الدكتور مضرب إزاي يا أخوانا أنتم لكم حق أنا والله لو كان الأمر بيدي لأعطيت للأطباء 300 المية لأعطيت للمدرسين 500 المية كلها حقوق مشروعة وحقكم مهضوم وانتم من المظلومين أنا عارف بس دلوقتي يا أخوانا الآن الأطباء يضربون ومستشفيات الحكومة كادت أن تغلق في وجوه الغلابة طب ما أخوانكم الغلابة المطحونين اللي زيكم هم اللي بي بيحاسبوا على الفاتورة وبعدين إضراب المعلمين ولهم حق لهم كل الحق في زيادة رواتبهم 300% احنا عندنا في مصر حاجة اسمها الموظف المليوني والموظف الليموني عندنا ايه لو في مشاركات اسم محمد دخلها عندنا الموظف المليوني والموظف الليموني الليموني يعني ايه يعني وشه اصفر لان دخله قليل يعني يا دوب عايش بالكاد الناس جنت أما نعرف أن عاطف عبيد رئيس الوزراء قبل السابق وهو دلوقتي في السجن هو والسابق لما نعرف أن عاطف عبيد اللي خرب البلد وباع البلد لما ساب منصبه اتعين مدير للبنك العربي الإفريقي ب 2 مليون جنيه في الشهر 2 مليون في الشهر الناس من حقها تتجنن أنا شغال في التربية والتعليم بقالي 20 سنة وباخد 900 جنيه أنا مدرس أول في ثانوية عامة بقالي 20 سنة ومرتبي بالعافية 1000 جنيه إلا قليل وصاحبنا خرب البلد وراح يتعين ياخد في الشهر 2 مليون ليه؟ ليه؟ ليه مدرب كورة بيدرب المنتخب الوطني يعني بياخد فلوسه من دم الشعب ياخد بالأربعين ألف والخمسين ألف في الشهر ليه هيقدم إيه للبلد يعني ليه ليه مذيع بيكتبوا له شوية ورق ويقعد يدش كالطاحون ولا حاجة وياخد في السنة 12 مليون في السنة و10 مليون ليه؟ وأنا دكتور أبويا أنفق عليا من دماء قلبه وباع اللي وراه واللي قدامه وقعدت أتعلم يجي 17 سنة وبعدين أتعين في الحكومة ب 400 جنيه الناس من حقها تتجنن فعلا ولذلك احنا بنطالب آه، رئيس الوزراء عصام شرف انه يصبح للأجور حد أدنى وحد أقصى حد أدنى وحد أقصى أنا راجل بكالوريوس تجارة بدرجة امتياز اتعينت في التربية والتعليم مثلا أخد لي في الشهر 400 جنيه وزميلي اللي كان معايا جاب مقبول بس أبوه شغال في البترول راح معينه معاه ياخد في الشهر 4000 جنيه الناس من حقها تتجنن الناس من حقها أن تجن وعشان كده إضراب في كل حتة إضراب المعلمين أنا بقول أي بلد محترمة أو أي بلد عايزة تبقى محترمة وعايزة تعمل نهضة لازم تبدأ بالتعليم ادوا المدرس حقه أي بلد محترمة أو عايزة تكون محترمة أو عايزة تعمل نهضة لابد أن تبدأ بالتعليم ماليزيا كيف أصبحت من النمور لما مهاتير محمد نهض بالتعليم اليابان الهند الصين دي كلها دول ما عندهاش موارد لا عندها بترول ولا عندها غاز ولا ع- أبدا إنما عملوا نهضة لما نهضوا بالتعليم وانت عارف ان التعليم في مصر يعني منبطح مناهج تعليم عقيمة مناهج تعليم عقيمة كلها معتمدة على التلقين الواد يقعد يحفظ طول السنة ويجي في الامتحان الكلمتين اللي حافظهم يكتبهم ويخرج ولا عارف حاجة ولا حصل حاجة ولا انتفع بحاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله بس أنا بقول لإخواني المدرسين مش دلوقتي يا إخواني مصر في غرفة الإنعاش معقول عيالنا يروحوا المدارس ما يلاقوش المدرسين معقول يا إخوانا ينفع وفيهم عيالكم وأبناؤكم أنتم مطالبكم مشروعة بس مش دلوقتي مصر في غرفة الإنعاش بلدنا في العناية المركزة بلدنا عمالة تفقد من رصيدها في البنك المركزي مليارات مليارات يا أخوانا مطالبكم مشروعة بس أرجوكم أرجئوها ونفسي رئيس الوزراء أو وزير التربية والتعليم يجلس معهم ويعطيهم أمل ويضع لهم خطة آه يا أخوانا مطالبكم مشروعة أنتوا عايزين تزيدوا مثلا 50% طب مثلا أنا بعد ستة أشهر هنبدأ نزودكم بالتدريج يعني كل أربع خمسة أشهر هنزودكم 5% أو 10 ادوا الناس أمل اسمعوا الناس اقعدوا مع الناس وأعطوا الناس أمل معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا مولانا أهلا وسهلا كيف الاحوال بخير حال الحمد لله ربنا يبارك في حضرتك وإياك الله يكرمك والله يعني آه، انا بقول لحضرتك بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله يعني آه، م- مش مدرب كرة بياخد المبلغ دوت ده المدرب الجديد اللي جايبينه المنتخب بياخد آه، ربع مليون دولار في ال- في الشهر يعني 3 مليون جنيه تقريبا سنويا ده حاجة حلوة أوي يعني يعني ده ده ده لما في الوقت اللي احنا فيه ده لما الناس تقرا خبر زي دوت ده يجي لها سكته قلبيه صح ماشي صح آه، آه، آه، زي انا مع حضرتك ان المدرسين لازم يبقى فيه هدوء لازم يبقى فيه كذا عشان نخرج من الكلام اللي احنا فيه دوت اه ماشي بس برضو لما الناس تقرا خبر زي دوت ده صعب صعب على الناس يا مولانا مستفز زي ما حضرتك بتقول مهاتير محمد لما جه يمسك في ال- في ماليزيا قال لهم ادوني ثلاث وزارات الاعلام صح.
التربيه والتعليم الثقافه وانا انهض بالدوله نعم.
وبالفعل اللي هم اكتر ثلاث وزارات عندنا يعتبروا وعيب الاعلام دلوقتي ماسكين فيه قطر وال... بيشرحوا فيه دلوقتي نعم كل شوية يعملوا قطاع هنا وقطاع هنا حتى الإذاعة قسموها قطاعات الإذاعة اللي كانت قطاع واحد قسموها قطاعات التلفزيون بعد ما كان قطاع بقى قطاع التلفزيون دلوقتي بينتمي للقناة الأولى والقناة الثانية والفضائية المصرية نعم والقنوات المحلية دلوقتي عملوا لها آه يعني عملوا لها قطاع لوحده نعم.
اللي هي الرابعة والخامسة والكلام ده كله عملوا لها قطاع لوحده نعم ف- فيعني ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى يا مولانا أسأل الله يعني عز وجل احنا لازم نخرج من الازمه دي احنا نمسك في ايد بعضنا و... ونخرج المدرسين لابد ان هم يجوا على نفسهم شويه ويخشوا الفصول والكلام ده كله و... ويطالبوا بحقوقهم واحده واحده صح بس يعني ده اللي اللي احنا حبينا نوضحه وبنقول لحضرتك ربنا يجزيك كل خير يعني على الله يرضى عليك.
الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله يعني الله مولانا يبارك فيك جزاكم الله وجزاكم خير الله خيرا الله يرضى عليك.
وتحياتنا للشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان واخونا الكبير الاستاذ ملهم يعني ان شاء الله ربنا يرضى عنك ويبارك جزاكم فيك الله جميعا خيرا ان شاء الله الله يرضى عليك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتصال السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إيه لو سمحت جزاك الله خيرا يا شيخ على الحلقة خير وكنا بنتمنى ان حضرتك يعني تدعي لمصعب احمد بالشفاء يعني حاضر.
طفل صغير وكده ومريض حاضر.
هيعمل عملية ف أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه ولي يا طيب.
شيخ بالهداية وصلاح القلب أسأل الله أن يهدينا وإياك والمشاهدين ويصلح قلوبنا جميعا الله يرضى عليك بارك الله فيك الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله هات السلام عليكم تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مسعد الحمد لله مع حضرتك المقدم شرطه محسن بدوي والله ما عملت حاجة
والله أهلا وسهلا.
إني, اني احبك في الله والله الله يحبك ويرضى عليك الله يبارك في حضرتك أ- اتمنى ان انا آه، اقابل حضرتك عشان كل الاستفسارات اللي حضرتك قلت عليها انا عندي الاجابه عنها ومنشرها جميل.
ان شاء الله طيب لو تكرمت ما تقفلش السكة خد التليفون من الكنترول خلاص ونتواصل بعد الحلقة إن شاء الله جزاك الله خيرا ربنا يرضى عنك الله يبارك في حضرتك لا ينفع بيك يا رب أسألك.
اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مسعد أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك وإياك نحبك في الله الله يحبك ويرضى عليك أه والله يا شيخ مسعد انا زوجتي آه، آه، مدرسة وكانت بتفكر في آه، انها تطلع في الاضراب وكده فقلت لها لا يعني المفروض نغلب المصلحة آه، آه، يعني العامة على المصلحة الشخصية بحيث ان الامور تمشي لو كل واحد عمل اضراب الدنيا تقفل و- صح يعني ربنا يسهل يا رب يا مسهل ربنا يبارك فيك ربنا يبارك ويكرمك فيك. السلام عليكم ويبارك لك فيه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم طيب أنا بقول أي بلد محترمة عايزة تعمل نهضة لابد أن تبدأ بالتعليم تصبح مناهج التعليم تريح المدرس عشان يعرف يؤدي تبني مدارس محترمة عشان الولد يعرف يتعلم والله العظيم يا أخواني أنا ابني الكبير الآن في أولى ثانوي عام والله يا إخواني أول يوم في الدراسة دخل الفصل لا عيال بتشرب بانجو تخيل عيال عندها 15 سنة في أولى ثانوي عام في مدرسة من مدارس المطرية الولد ابني دخل بيقول لي والله العيال في أول يوم دراسي في الفصل بتشرب بانجو ولذلك أنا جن جنوني ونقلت بسرعة من هذه المدرسة بدون ذكر اسمها قال، فين إخواننا اللي شغالين في, في التعليم فين التفتيش على المدارس دي أنا كنت اليوم بخلص ورقة في مديرية من مديريات الأوقاف والله حطيت صوابع العشرين في الشق بقى الناس بتوع الأوقاف بتوع ربنا الموظف أروح آه، الساعة 12 اه ده هو مشي مشي الساعة 12 ليه ده شغله من 8 ل 2 تعالى كمان يومين اجي كمان يومين اقعد للساعة 11 11 ونصف والموظف اللي معاده يجي 8 لسه ما جاش بيجي 11 ويمشي 12 باشا وده شغال ده بتاع الدين ده ده بتاع ربنا دول الناس بتوع ربنا ده ينفع يا اخوانا ده ينفع انا معادي من 8 ل 2 اروح 10 وازوغ 12 يبقى انا مالي مختلط حرام على حلال لاني خدت مال على جهد لم ابذله ينفع يقول لي على قد فلوسهم حد غصبك على الوظيفة ما تستقيل يا أخي روح بيع بطاطا حد غصبك على الوظيفة طالما انت رضيت يبقى خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم ولسه البيروقراطية العقيمة والروتين الأحمق لسه هو كما هو الناس مش حاسة ان في حاجة اتغيرت بجد معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الاستاذ مسعد نعم معاك الاستاذ علي من المنزله الاهليه حياك الله وحيا الله أهل المنزلة ايوه ازي حضرتك ازي يا الحمد أستاذ مسعد لله الحمد لله آه والله انا كنت بتصل بخصوص آه مرتبات المدرسين أنت يعني مدرس بدل المر- المدرس دلوقتي ما يزيد في الم- في المرتب في بعض المدرسين معانا في المدرسه يمكن جاله خصومات من الضرايب هل هو كل مدرس آه، يزيد ينقص
أنت مدرس ايوه مدرس إيه في أي أي مرحلة آه، مرحله الاعداديه بقالك كام سنة انا بقى لي 14 سنه بتاخد كام بجد وما تخافش محدش هيسمعك باخد آه، 700 جنيه الراجل مدرس في إعدادي بقاله 14 سنة بياخد 700 جنيه متجوز أيوة.
متجوز آه، متزوج عندك كام عيل الحمد لله انا مدرس انجليزي فبندي دروس طيب عندك كام عيل عندي ثلاثة ربنا يبارك فيك الله يخليه ماشي طب اسمع الجواب شوف بقى م- لما يكون واحد طب سؤال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطوا التلفزيون السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وطي التلفزيون وطي التلفزيون وكلمني من التليفون يلا
الو ايوه السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته من بنين من اليونان ازيك يا محمد
الله يسلمك
اتفضل استاذ مسعد نعم
السلام عليكم يا استاذ مسعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يا استاذ مسعد انا سعيد جدا اني بكلم حضرتك والله وانا مسعد جدا اني سامعك دلوقتي
والله يا استاذ مسعد احنا بنتمنى يعني نشوف بلدنا في احسن حال والله امنيه يعني بنتمناها وبنطلبها من ربنا يا رب ان يا نشوف رب بلدنا في احسن حال يا رب اصلح بلدنا يا رب
الو استاذ مسعد سامعني سامعك كويس
والله يا استاذ مسعد بقول لحضرتك احنا بنتمنى نشوف بلدنا في احسن حال والله احنا متاثرين هنا في الغربه من اللي بيحصل في بلدنا نعم متاثرين جدا واحب اقول لك ان احنا هنا في الغربه يعني احنا هنا ما لناش اي هنا اي شعب هنا في الغربه متماسك وله قيمته له نعم.
قيمته يعني اي واحد بيصب اي حاجه اي حادث اي مشكله السفاره بتاعته بتقف جنبه احنا هنا مهددين وما فيش حد بيسال عننا خالص والله
أيوة.
احنا هنا اللي بيموت اللي بيتوفى وبيحصل له حادث لو ما لميناش من بعضنا وروحناه ما فيش حد بيسال عنه مم. طيب رسالتك وصلت أسأل الله عز وجل أن يغير الحال إلى أحسن حال اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تفضل ازيك يا شيخنا الله يبارك فيك الحمد لله شيخنا والله يعني أريدك يعني أن تغ- توصل كلمة يعني بجانب المدرسين و- و- وهذه الإضرابات إلى سواقين القطاع العام يا شيخنا نعم.
الله يبارك- الله يبارك فيك يعني سبحان الله العظيم يعني أريد منك أن تعل- تعرف تعرفهم حكم الله فيهم يعني في إضرابهم هذا وإضرارهم بمصالح العباد وبمصالح البلاد بدأوا يعني الإضراب المو- فعلا نعم يا فندم نعم شيخنا بدأوا إضرابهم فعلا أي- يا شيخنا ده بقالهم ثلاث أو أربع أيام آه المواقف خالية على عروشها يعني الله سبحان, حول ولا قوة إلا سبحان الله العظيم الناس تمر في المواقف تقول كانت ه- هنا أتوبيسات يعني سبحان آه.
الله العظيم اضراب والله يا شيخ انا والله المفروض رئيس الوزراء واناشدهم والله والمجلس العسكري ان ينزلوا عساكر يسوق الاتوبيسات دي ويخصموا للسواقين دول و- و- وبعض السواقين يعني الابطال اللي هم ال- ال- القله اللي بيخرجوا بالاتوبيسات ولا يعني يخشون لو- لومه لائم نعم.
انما الباقين والله يا شيخنا مضربون مأساة سبحان الله والله.
العظيم عشان ملاليم يعطلوا مصالح العباد بالايام و و والمواقف خاليه على عروشها تذهب الى اي موقف م- ما في اتوبيسات يا شيخ الا من رحم الله والناس معطله سبحان الله العظيم فانا اريدك يا شيخنا ان تبل- تعرفهم حكم الله فيه طيب بالله عليك الله آه.
يبارك فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتصال آخر طيب يعني نسك على الاتصالات بقى ربنا يبارك فيكم أنا بقول لإخواني المدرسين بقول إحنا سمعنا كمان إن في إضراب لبعض إخواننا من الوعاظ في وزارة الأوقاف وبعضهم خرج بالفعل وحملوا آه، لافتات وخرجوا في آه، آه، وهدد بعضهم الأسبوع الماضي ألا يخطب خطبة الجمعة يعني إيه؟ يعني اروح اركب اتوبيس الاقي سواق الاتوبيس بتاع القطاع العام مضرب خدها على رجليك اروح المدرسه مفيش مدرسين حصل مرض المستشفى تكاد تكون مقفوله العيادات الخارجيه مقفوله اه آه، اروح اصلي الجمعه عشان اقول يا رب فرج الاقي خطيب الجمعه هو كمان مش موجود معقول يا اخوانا طبعا من حق إخواننا من الوعاظ في وزارة الأوقاف أن يعاملوا باحترام وبإكرام أنا الحقيقة ما شفتش في حياتي السيس راكب أتوبيس أو ميكروباص بيركبوا سيارات وهذا أمر يحمد عليه الذين ينفقون عليهم إنما إحنا الدعاء عندنا في الأوقاف والله معظمهم يستحق من زكاة المال والله معظمهم يستحق من زكاة المال يبقى واعظ أول وبقاله عشرين سنة شغال وبياخد فتات وكادر ومش عارف ايه عشان اللبس ايه وعشان الكتب ايه وعشان كده معظمهم بيهرب من الخطابة لأن الدعوة إلى الله محتاجة نفقة أقل طالب علم النهاردة عشان يعمل مكتبة في بيته محترمة يقدر يتعلم وينهل منها ويعلم عايز له على الأقل 20 30 ألف جنيه عشان يجيب مراجع تخيل بقى الواعظ ده اللي متزوج واللي عنده أولاد ده في جامعة وده في مدرسة وده في ثانوي وعنده بقى كهرباء وفاتورة غاز وفاتورة كذا وكذا هيعيش ازاي وهيعلم الناس ازاي ازاي ما يبقى الطبال والزمار بياخد بالآلاف ويبقى اللي بيعلم الناس دين ربنا بياخد جنيهات بياخد مئات يعني يقعد عشرين سنة عشان ياخد 900 جنيه ولا 800 جنيه ده كلام كل هؤلاء مطالبهم مشروعة كلهم في ال- النقل العام حقهم مهضوم حقهم ان رواتبهم تزيد كل حاجة بتغلى الأطباء حقهم المعلمون آه، الوعاظ كلها مطالب مشروعة بس دلوقتي يا اخوانا يا اخوانا أكرر مصر في العناية المركزة مصر في غرفة الإنعاش يا أخوانا الضرب في الميت حرام الضرب في الميت حرام معظم إخواننا الأطباء بيشتغلوا في عيادات خارجية في المساجد وفي بعض العيادات الخاصة يعني ربنا بيجبر من ناحية أخرى معظم إخواننا من المدرسين شغالين دروس خصوصية ربنا يبارك وبعدين في حاجة للمسلمين اسمها حسابات البركة ما ممكن تاخد في الشهر 3000 جنيه وربنا يسلط عليك الأدواء والآفات وممكن تاخد في الشهر 800 جنيه وربنا يبارك فيهم ال- التدريس رسالة الطب رسالة كل عمل حلال حتى لو كان جمع القمامة رسالة وانت مأجور عليه احنا بقالنا في الغلب والهم ده ستين سنة نصبر خمس ست اشهر نصبر سنة كمان لحد ما بلدنا تعدي من الأزمة يا أخوانا يا مدرس يا دكتور يا سواق الأتوبيس يا دكتور يا مدرس يا واعظ لو أنت مدين واحد بعشر تلاف جنيه واحتجتهم قوي ورحت تقول له ايدك على الفلوس قال لك معلش أنا المحل بتاعي اتحرق ومديون ولسه هبدأ من جديد تقول له عايزهم دلوقتي يبقى انت ما عندكش اصل هكذا حتى في عرف الناس فالبلد دلوقتي مجرحة تنزف ده عايز وده عايز وده عايز وده, وده عايز دلوقتي وده عايز الآن وفورا طب إزاي صبر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ونطالب شرف بوضع حد أدنى للأجور وحد أقصى وبوضع جدول وحلول مناسبة وأن يجلس الوزراء مع هؤلاء ويعطونهم الأمل ويأخذون بأيديهم خطوة خطوة واحدة للأمام عشان تبقى علامة على الجدية وعلى الصدق وأنا لي اقتراح تاني مختلف أنا مش عايز نزود رواتب حد خالص أنا عايز نرخص الأسعار هو يعني الدولة الحكومة شغال فيها كم واحد يعني ربع الشعب يعني مثلا شغالين موظفين يعني ثلاث ارباع المصريين لا يعملون في الحكومة أما نزود الربع دول الثلاث ارباع يروحوا فين إنما لو رخصنا الأسعار لاستفاد الجميع ليتهم يرخصون الأسعار والرواتب كما هي والله لانتهت هذه الاعتصامات ولانتهت هذه الإضرابات أخيرا مما يلفت النظر الآن في مصر جبال القمامة أنا طول عمري أعرف أن مصر فيها ثلاث أهرامات النهاردة عندنا حوالي مئة ألف هرم أهرامات من القمامة حاجة عجيبة جدا تمشي في الشوارع أنظف شوارع القاهرة تجد جبل قمامة تجد الراجل المحترم الشيك راكب عربية محترمة وشيك ويرمي في وسط الشارع ويرمي الزبالة قدام مدرسة ابنه وقدامه المستشفى وفي عرض الطريق وكل هذا حرام حرام بقى دي شوارع المسلمين بقى شوارع المسلمين تبقى قذرة كده ده الطريق في الإسلام له عندنا حق أو لم يقل نبينا في الحديث المتفق عليه أعطوا الطريق حقه قال وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده إزالة الوساخات والقاذورات من الشوارع شعبة من شعب الإيمان روى مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق بل أختم بحديث عجيب روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل بغصن شوك على ظهر الطريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة واحد مسلم لقى غصن شوك في وسط الشارع قال هيأذي الناس راح ركنه على جنب ربنا غفر له بهذا العمل وأدخله الجنة اللي بيرمي الأذى في الطريق يرتكب سيئات ويحمل جبال من الأوزار والذنوب والخطيات أعطوا الطريق حقه كفاية أذى في الطريق الفوضى الأخلاقية في الطريق تمشي تسمع السب سب الدين والشتم والقذف واللعن هذا أيضا من أذى الناس في الطريق الأصوات العالية المزيكا والأغاني في الأفراح والمآتم والكلاكسات كل هذا أذى بروز المحلات محل قدامه متر تلاقي عامل بروز ستة متر في الشارع كل هؤلاء ظلمة ما أعطوا الطريق حقه تمشي تلاقي جبال الزبالة في وسط الشارع العمومي تمشي تلاقي اللي جاي طريق معاكس توك توك هنا وتوك توك هنا وعربية نقل في وشك كل دول يرتكبون أوزار وذنوب وسيئات يا مسلمين أعطوا الطريق حقه الكلام عن الطريق يحتاج إلى حلقة كاملة لعلها تكون بعد إن شاء الله أسأل الله أن يصلح أحوالنا أسأل الله عز وجل أن يعود كل أحد إلى عمله الطبيب إلى المستشفى والمدرس للمدرسة والسواق للأتوبيس بتاعه والواعظ إلى مسجده كل أحد يرجع إلى عمله كيف نطلب زيادة الأجر ونحن لا نعمل وأرجو من الله أن يهدي المسؤولين في هذه الحكومة الورقية في هذه الحكومة الورقية إلى ما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك ومولاه أحبكم في الله مصر هتبقى أحلى إن شاء الله واللي جاي أحسن إن شاء الله وأملنا في الله كبير ورجاؤنا في الله عظيم أحبكم في الله للمرة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قدمت إلى الخلق